السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين ثم اما بعد فيعني الواحد و... واحنا بنتكلم في السلسلة دي يا جماعة الواحد بيفتكر اجمل ايام حياته والله ايام الكلية ايام ما كان الواحد يعني ايه يعني كل جهده على علاق علاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى فالسلسلة دي مقصدها ان احنا نعيش المشاعر دي ان احنا نعيش اجمل ايام حياتنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ان احنا نعيش اعلى مشاعر ممكن اي انسان يحسها في حياته مع كتاب الله سبحانه وتعالى عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ويقول اللهم اجعل القرآن العظيم ايه ربيع قلبي يعني ايه الربيع الربيع يا جماعة اللي هو المطر اللي بينزل من السماء فتنبت به الارض يعني الرسول بيقول يا رب خلي القرآن هو الماء اللي بينزل على قلبي فيحيا به قلبي ونور صدري يا رب خلي القرآن هو النور اللي بينور لي طريقي يبقى الرسول شبه القرآن بالماء وبالنور الماء اللي ينزل على قلبك يحيا به قلبك والنور اللي يبقى قدامك فينور لك طريقك الى الله سبحانه وتعالى عشان كده مفيش حاجة هتعيشك ايمانيا قد القرآن حتى الصور المدنية اللي احنا بادئين بالشرح فيها النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى الجزء الثالث هندخل فيه سورة ال عمران باذن الله سبحانه وتعالى حتى الصور المدنية يا جماعة مليانة معاني ايمانية هائلة لولا ان مفيش وقت كنا وقفنا قدام كل صورة وادينا درس خاص فيه التربية الايمانية في سورة البقرة التربية الايمانية في سورة ال عمران التربية الايمانية في سورة النساء ولكن احنا بنحاول ايه مش ممكن ان احنا هنقدر في ساعة نفهم القرآن الكريم احنا بنحاول ندوق ولو دقنا هندمن علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى لو دقنا فعلا جمال القرآن مش هنسيبه بعد رمضان وده من اهم اهم اهداف هذه السلسلة اللي مسميينها باذن الله سبحانه وتعالى مدرسة القرآن ولكن ما هياش مدرسة كبيرة ولا حاجة ده احنا لسه في كي جي وان كده ولا حاجة او في اولى ابتدائي حاجة لسه صغيرة كده ولكن ده احنا دخلنا المدرسة ان شاء الله يعني ايه عما قريب نلاقي نفسنا ان شاء الله في جامعة القرآن باذن الله سبحانه وتعالى فالصور المدنية يا جماعة فيها ايات ايمانية كتير جدا خدوا بالكم انتوا بتسمعوا في صلاة التراويح فيها معاني ايمانية عالية جدا ربنا سبحانه وتعالى لم يدع التربية القلبية في الصور المدنية في عز ايات الاحكام بل صورة زي صورة الزلزلة مكية ولا ولا مدنية الزلزلة بتتكلم عن الزلزلة ويوم القيامة يبقى لازم تبقى مكية صح صح انتوا خايفين تجاوبوا ليه صورة الزلزلة صورة مدنية انا بقول كده ليه عشان اقول لكم ان حتى في عز الاحكام ربنا ما تركش التربية الايمانية ابدا وانت في عز التطبيق لتكاليف الدين وفي عز الدعوة وفي عز طلب العلم وفي عز الجهاد محتاج انك دايما يبقى قلبك متصل بالله من خلال العبادة ومن خلال الايمانيات هنبدأ الليلة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولكن مش هنسيب سورة البقرة قبل ما نعقب تعقيب ختامي ومهم جدا يا جماعة سورة البقرة بتتكلم عن ايه الكلمة اللي بتجمع محور سورة البقرة هي ايه جه الوقت اللي احنا نتكلم في هذه النقطة وهي مسألة الاسلام لله الحاجة اللي كل العقوبات اللي تنزلت في الصورة بسبب غيابها وكل الفتوحات اللي تنزلت في الصورة بسبب وجودها هي الاسلام لله عنوان ديننا ده دينك, دينك مش اسمه الانابة ولا الاخلاص ولا التقوى دينك اسمه الاسلام طب يعني ايه الاسلام لما واحد يمسك مسدس في وش واحد كده يقول له ارفع ايدك يرفع ايده امشي قدام يمشي قدام اقعد يقعد يبقى ده اسمه ايه استسلام يعني السمع والطاعة قهرا غصب عنك هتتضرب بالنار لو ما سمعتش وقطعت ولكن الاسلام اي السمع والطاعة طوعا عن رغبة وعن حب وعن اقبال قلب على الله سبحانه وتعالى هو ده عنوان ديننا عنوان ديننا اي السمع والطاعة لله ولكن بحب لله وباقبال قلب على الله سبحانه وتعالى فده اخطر معنى في الدين يا جماعة سورة البقرة بتتكلم عن الاسلام يعني قصة ادم اللي في اول الصورة ربنا بيقول في اخرها ايه قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تابعا هداي تابعا تابعا يعني تبقى تابع تابع يعني تبعية ده كلمة التبعية دي في الدنيا كلمة وحشة جدا انما مع الله هي ده الدين بتاعنا انك تبقى تابع للدين يبقى عندك تبعية يعني ايه تبعية تبعية يعني امشي ورايا حاضر قمت حودت يمين تحود ورايا حودت شمال تحود ورايا قعدت تقع يعني بتقلدني من غير ما تفهم أنا بعمل- انا بعمل ايه اهو ده ربنا طلبه مننا في الدين ان احنا نمشي ورا كلام ربنا واوامر ربنا حتى لو مش فاهمين احنا رايحين فين ومرة طلب مننا الاتباع بقى في سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الاتباع انك تبقى ماشي ورايا بس فاهم انا بعمل ايه فاهم حكمة انا حودت ليه وانا قعدت ليه وانا رجعت ليه انما التبعية انت ما انتش فاهم الحكمة فالتبعية هي الاسلام لله انا من كتر ثقتي فيك يا رب انا سايب نفسي ليك بعد كده في قصة بني اسرائيل تعرضنا لقصة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون قمة العناد في اوامر ربنا سبحانه وتعالى يعني الاخ تقعد تقول له اشتغل في الدعوة يا ابني اشتغل في الدعوة يا حبيبي اشتغل في الدعوة عشان خاطري اشتغل في الدعوة عشان ربنا يحبك عما يشتغل في الدعوة يكون خلاص مثلا في اخر شهر في الجامعة كده ولا حاجة يكون هيسيب الجامعة خلاص بعد شهر وما كادوا يفعلون اتبع سنة رسول الله يا اخي البس الحجاب يا اختي عما تلبس الحجاب وما كادوا يفعلون بعد كده تعرضنا لقول الله بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اسلم وجهه يعني ايه انت وشك ده هو اللي فيه سمعك وبصرك يعني انا اسلمت معي ليك يا رب واسلمت بصري ليك يا رب مداخل قلبي كلها بقت في ايديك يا رب وناصيتي اللي في وجهي اهي اللي انا بأقاد منها اسلمتها ليك يا رب قدني الى حيث تشاء يعني انا واثق فيك يا رب فخذ بناصيتي الى ما تشاء من اسلم وجهه لله بعد كده دخلنا يا جماعة في قصة سيدنا ابراهيم بقى امام المسلمين جميعا على مر العصور اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت فورا اذ قال له ربه اشتغل في الدعوة اشتغلت قوم الليل قمت البس حجاب لبست اترك المعاصي ترك فورا مفيش لحظة تردد قال اسلمت لرب العالمين بل ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون هدف حياتك انك تموت على الاسلام الكامل انك تموت على التطبيق الكامل لاوامر ربنا فانت لازم كل يوم تقرب خطوة جديدة نحو الاسلام الكامل لله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة لله بعد كده جت ايات الاحكام بتاعتنا بقى وفي اولها على طول كده وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع نعرف مين اللي هيسلم مين اللي هيسمع ويطيع ومين اللي مش هيسمع ويطيع وكانت الخاتمة المشرقة بتاعت سورة البقرة آه، في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا واطعنا عشان ربنا يعرفنا في الاخر كده ان سورة البقرة دي كلها موضوعها سمعنا واطعنا انما احنا مش كده بقى يا جماعة للاسف الشديد سمعنا واطعنا دي عندنا بتتحور شوية في بعضنا يقول لك سمعنا ايه ثم سمعنا ثم سمعنا وبعدين يا ابني ثم سمعنا وبعدين هتطيع امتى هو قاعد يسمع وخلاص سميع كبير على الفاضي كده وفي واحد تاني سمعنا واستمتعنا الله الله يا رب تلاقيه مشغل سورة يوسف كده في كاسة الميكروباص وماشي الصبح الله يا رب وهو ما فيش امر واحد في القرآن مطبقه في حياته سمعنا واستمتعنا وفي واحد تاني بقى زي بعض الشباب اللي قاعدين كده سمعنا بس آه، يا ابني اشتغل في الدعوة ادعوا ادعوا الى سبيل ربك بس آه، انا ما عنديش علم بس آه، انا مش عارف آه، ب- يا ابني من غير ما تبسبسش سمعت الكلام روح طبق وربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيبعت لك الزاد ولما تشتغل في الدعوة هتتشجع على طلب العلم وهتتشجع على العبادة وهتتشجع على الدين كله لانك لا يمكن هتطلب من الناس حاجة انت ما تعملهاش وانت عارف انك هتنزل تكلم اصحابك بكرة هتسهر الليلة تحضر الكلام اللي تقوله بكرة يبقى المقصد يا جماعة ان في سمعنا ايه بس آه، ايه بس دي بقى مش عايزين بس وفي طائفة تن- رابعة سمعنا وفهمنا الاول قبل ما اطيع لازم افهم اقنعني بالحجاب الاول وانا اتحجب اقنعني بالامر الفلاني وانا انفذه يبقى سمعنا وفهمنا في طائفة خمسة بقى سمعنا اه انا هسمع منك يا رب بس مش منك لوحدك انا هسمع بالقرآن وهسمع برضه زي لو تسمعوا عن روجيه جارودي رجاء جارودي لما اسلم فقرأت له كلمة عجيبة جدا يعني بيقولك لقد اسلمت ولكن دون ان اتخلى عن قناعاتي السابقة يا سلام يبقى انت حبيب قلبي لسه ما اسلمتش اصلا الاسلام انك على عتبة الباب كده تقوم فاتح دماغك شايل كل اللي فيها رميه في الزبالة فاتح قلبك شايل كل اللي فيه رميه في الزبالة شايل كل ماضيك ورميه في الزبالة وتقول يا رب انا هبدأ صفحة جديدة مع الحياة كلها من خلال اوامرك وتوجيهاتك ووصاياك يا رب هو ده الاسلام ان خلاص بقى مفيش مرجعية في حياتك لتلقي الاوامر غير من الله مفيش مرجعية في حياتك لتلقي المفاهيم غير من الله سبحانه وتعالى في ناس تانيين بقى يا جماعة يقول لك سمعنا اه انا سمعت اهو بس مصلحة الدعوة ان انا ما اعملش الموضوع ده سمعنا بس يعني فقه الاولويات لا مش فقه الاولويات ان انا اطبق الكلام ده سمعنا بس آه، فقه الواقع فقه الواقع ما ينفعش ان انا أط- لازم آه، يعني طبعا الكلام ده انا ما بسخرش من حد من العاملين لدين الله وما بنكرش خطورة فقه الاولويات وفقه الدعوة وما بنكرش خطورة الحاجات دي ولكن اللي بستنكره ان بعض الناس بيضع هذه الم- المصطلحات اوثانا يتعبد لله بها من دون القرآن بقت اصنام فقه الواقع كذا يا ابني ربنا بيقول كذا لا فقه الواقع كذا فقه الب- الاولويات كذا يا ابني الله بيقول كذا لا الاولويات كذا فاذا يا جماعة لا نضع اي مصطلح بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى النص نص فوق الجميع وفهم النص اه نطبق بقى فهم النص فقه الواقع والاولويات ولكن ان احنا يبقى النص بيقول كلام واحنا عشان شايفين الواقع فيه حاجة تانية نعمل حاجة تانية ما ينفعش فيعني سمع في بقى سمعنا وعصينا بقى دي طائفة احنا كلنا واعيين فيها للاسف الشديد ايه سمعنا وعصينا في دعاء منسوب لسيدنا داود يعني يقال ان سيدنا داود هو اللي قاله في القرآن بيقول ايه حتى اذا بلغ شده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اسمع اني تبت اليك واني من المسلمين الاول قال انا تبت وبعد كده قال انا اسلمت طب ليه التوبة قبل الاسلام لان الاسلام ان انا بسمع واطيع لله طب التوبة انا بتوب من الذنوب الذنوب دي حاجة من اتنين يا سمعت وقطعت الهواية لما سول لي المعصية يا سمعت وقطعت للشيطان لما ازاغ قلبي تجاه المعصية يبقى كل معصية بتقع فيها قدح في اسلامك لله كل معصية ضد كلمة مسلم كلمة مسلم عشان تكمل كده لازم تبقى بعيد عن المعاصي هي في المشرق وانت في المغرب يبقى كلمة سمعنا وعصينا ما تليش بناس مسلمين لله سبحانه وتعالى انا كنت عايز بس اعقب التعقيب الختامي ده على سورة البقرة يا جماعة ان سورة البقرة بتتكلم عن الاسلام لله فلازم يبقى ده شعارك انا عبد ليك يا رب اللهم اني عبدك وابنه عبد انا عبد وابويا عبد وامي انا يعني عبد برضه يعني ده انا نسبي عريق في العبودية ليك يا رب انا عبد ابن عبد ابن عبد لغاية الجد المليون انا عبد فانك انت تعيش في انك انت عبد انا يا رب هسمع وطيع انا مسلم ليك يا رب انا هدف حياتي ان انا اطبق كل اوامرك في حياتي يا رب الشعور ده يا جماعة هو ده اللي سورة البقرة تريد ان هي تزرعه في قلوبنا هندخل على سورة ال عمران باذن الله سبحانه وتعالى اللي هي يعني هنسمع في التراويح النهاردة ثلاث ارباع بعد كده هنبدأ في ال عمران ايه ال عمران ليه تتسمى باسم ال عمران ال عمران ده اسره صغيره قوي يعني ما هياش اسره كبيره كده سيدنا ابراهيم وذريته قد ايه سيدنا نوح وذريته بقى من بعده اجيال قد ايه ده ال عمران دول مين يا جماعه عمران سيدنا عمران وامراته امراته خلفت مين مريم ومريم خلفت منه في التفاسير يقول لك ان ده كانت بنتهم الوحيده يعني يقول لك في احد اقوال تفسير دي بنتهم لم لم ينجبوا غيرها اصلا ومريم خلفت مين عيسى وبعد كده خلاص لم تتزوج ولم ينجب سيدنا عيسى يعني هي اسره مكونه من اب وام خلفوا بنت خلفوا السيده مريم رضي الله عنها وبعد كده السيده مريم انجبت سيدنا عيسى بس ومع ذلك ربنا حط اسمهم على صوره من اطول صور القران طب ليه يا جماعه لان ال عمران حققوا مواصفات هي اللي الصوره تريد انها تحققها فينا اول حاجه اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني قال لها ده ده ناقي ده ابنك ده ده اللي انت قاعده بقالك سنين مستنياه اغلى حاجه عندي ليك يا رب اغلى حاجه بملكها هي اللي هقدمها لك يا رب انا مش بس انا ليك وكمان الحاجات اللي غاليه عندي في حياتي ليك يا رب اللي هو يا جماعه الربانيه في معامله الله الاخلاص الكامل لله بقى مفيش حاجه فينا غير لله سبحانه وتعالى الع- العقيده والتوحيد رب اني نظرت لك ما في بطني محررا يعني ايه محرره اصل الشهوات دي عبودية يعني من سنتين كده لما واحد آه، زميلنا مات فدخلت الجامعة قلت بالتأكيد هيتعلق ورقة اشوف فيها العنوان بتاع العزاء اروح اعز فين فدخلت في الكلية اللي مات فيها فلقيت الاعلان متعلق وانا ببص لقيت البنات والاولاد تحت الاعلان قاعدين يجروا وده يخبط في دي ودي مش عارف ت- تشد دراع ده وده مش عارف يجري ورا دي انا قلت يا رب هي الناس زعلانه على صاحبها انا موقن ان قلبها بيتقطع على صاحبها امال بتعمل كده ليه ده لسه دمه مبريد لسه جثته ما بردتش بتعمل كده ليه عارفين ليه يا جماعه لانه مستعبد للشهوات مش قادر هو هيموت بالحزن على صاحبه بس مش قادر يسيب الشهوات والمعاصي عشان كده الشهوات والمعاصي عبوديه بتبقى مستعبد ليها عشان كده قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررا الحريه الكامله الا تكون عبدا الا لله عشان كده محررا دي في التفاسير قالوا يعني خالصه ما فيهوش حاجه لغير الله سبحانه وتعالى فدي الحريه الحقيقيه يا جماعه فتقبل مني تقبل مني انت بتقدمها لربنا اغلى حاجة عندك في حياتك وكمان بتقولي بس يا رب انت ترضى بس يا رب انت تقبل تخيلوا يا جماعة انت بتقدم لربنا كل حياتك وكل طاقتك وكل الحاجات اللي انت تملكها وفي الاخر بتقول بس يا رب انت ترضى عني يا رب شايفين الايمانيات دي عارف عرفتوا ليه بقى الصورة اتسمت باسمائهم لان اول حاجة دول رمز لليقين والعقيدة والتوحيد تاني حاجة رمز للتضحية ان امرأة عمران ضحت بضناها الوحيد عشان رب سبحانه وتعالى بعد ما ضحت بنفسها عشان ربنا وسورة آل عمران طالبة مننا كلنا ان احنا نضحي ليه هنقول دلوقتي تالت حاجة ان هي ان هم قدوة في الربانية في معاملة الله سبحانه وتعالى المشاعر الربانية الجميلة اللي احنا بنسمعها دي بعد كده سيدنا عيسى لما جاء نبي اشتغل في الدعوة عليه الصلاة والسلام يبقى قدوة في الدعوة الى الله وهم دول الحاجات اللي آل عمران بتطلبها مننا عشان كده اسم السورة ده هو ده حكمته والله اعلم طب يا جماعة آل عمران جت بعد البقرة ليه سورة البقرة احنا قعدنا نتكلم ازاي نبني ازاي نبني ازاي نبني المجتمع قاعدين نبني بقى والتشريعات تيجي والعبادات تيجي والقبلة تتحول قاعدين نبني واحنا بنبني قعدنا نتكلم قد ايه الدين ده عظيم وقد ايه اللي يشوف الدين ده بالعظمه بتاعته هينبهر وقد ايه اللي هيطلع على الاسلام ومفاهيم الاسلام هينبهر بالاسلام انت فاكرك بقى ان امريكا واسرائيل واوروبا واعداء الدين هيسيبونا نبني الدين ده عشان الناس كلها تشوفه عشان كل الناس تدخل في الاسلام لا يمكن طبعا او اكتر الناس دي لا يمكن انها تسيبنا نبني يا جماعه هتقف في وشنا حتى لا يرتفع البناء ليه حتى لا تظهر صورة الدين العظيمة فتيجي آل عمران اللي هي بقى كله جاي هاجم على هذا البناء عشان يهدمه عشان تقول لك ان هم مش هيسيبونا في حالنا مادام هنعمل لدين الله لازم هتلاقي اهل باطل في وشك فسورة البقرة بتتكلم عن كيف يبنى الاسلام وآل عمران بتتكلم عن كيف لا يهدم الاسلام يبقى الاتنين موضوعهم متكامل عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأمر على السرية اللي حافظ البقرة وآل عمران لان اللي فاهم البقرة وآل عمران يا جماعة طبعا الصحابة كانوا حافظين عن فهم لان الاحداث دي تنزلت اصلا عليهم اللي حافظ اللي فاهم البقرة وآل عمران يا جماعة ده يحكم دولة ده ممكن يحكم مجتمع يعني لو وديناه موزمبيق دلوقتي يحكم موزمبيق بعد خمس سنين هتلاقي موزمبيق ديت من الدول الصناعية الكبرى ليه لانه هو فاهم ازاي يبني الدولة وازاي يحمي الدولة من الهدم بعد ما تبنى ه- بعد ما تبنى هذه الدولة سورة آل عمران اذا بتكلمنا عن ان الواقع كله هيجم علينا ان كل واحد على غير الاسلام هيحاول انه يهدم هذا البناء باي طريقه عشان كده سوره ال عمران كلها حرب من اولها جو الحرب الهائله على الاسلام حرب شبهات وحرب جدال وحرب نفاق وحرب سيف والمشركين جايين هم في غزوه احد ومجمعين قوتهم عشان يجوا يحاربونا فال عمران بتقول لك انك هتتحارب من الجميع وان لما الدين يتحارب لازم يبقى فيه رجاله بقى بتبدا ال عمران بمقدمه مكونه من 18 ايه من اول ايه واحد لغايه ايه 18 من اول الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم لحد قول الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط دي المقدمه 18 ايه انتوا حضرتوا ال- الجزء ولا لا حضرتوه ولا لا يعني ماشي الله المستعان فاللي هيجي محضر يا جماعه هيفرق معاه والله جدا يا جماعه اللي هيجي محضر هيستفاد ثلاث اربع اضعاف اللي هيجي مش محضر جزء ال- فال عمران بدأت بمقدمة مكونة من 18 آية المقدمة دي عبارة عن ايه الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام ميم الحروف المقطعة احنا اتكلمنا في سورة البقرة قلنا دي بتدل على الثقة في الله يعني ال- الحروف المقطعة ديت عبارة عن ثناء على الله وثناء على القرآن ليه ثناء على الله اللي من الحروف ديت قال هذا القرآن العظيم وثناء على القرآن بقى القرآن العظيم اللي تكون من هذه الحروف عشان كده بعد الحروف المقطعة في الصور بتاعت القرآن تلاقي بعدها يا ثناء على القرآن زي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يا ثناء على الله زي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بتبدأ بالثناء على الله ثم بعد كده أول عدو بيحارب في الدين أول نوع من أعداء الدين سورة آل عمران المقدمة بتاعتها بتجمل الأعداء بتوع الدين قبل ما قبل ما بتفصل مواجهتهم أول عدو بيحارب في الدين إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ده ربنا بيكلم مين؟ ده بيكلم ناس بيشتغلوا في الدرة بيشتغلوا من غير ما حد يشوفهم بيقول لهم اوعوا تفتكروا ان ربنا يخفى عليه شيء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ده اللي في الارحام اللي ما حدش شايف ايه اللي جوه الله يعلم اللي جوه هو اللي صوركم لما انتوا ما كنتوش تعرفوا حاجه خالص وانتوا في ارحام امهاتكم لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات في ايات اهل الزيغ والشبهات ما يعرفوش ان هم يتكلموا فيها ايات محكمة المعنى لا تحتمل تأويلين وفي ايات تحتمل تأويلين يعني ايه تحتمل تأويلين يعني ممكن الاية تمشي كده وممكن تمشي كده ولا يحكمها الا الراسخين في العلم اللي فاهمين القرآن واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه يبقى اول اعداء بيحاربوا الدين حرب الشبهات اللي بيستغلوا الايات اللي هي ممكن تحتمل وجهين في التأويل ويبدأ يقول لك ايه ويبدا يضرب هنا بقى طبعا الكلام ده يعني ايه له تفصيل باذن الله سبحانه وتعالى ويبدا يضرب هنا عشان يثير الشبهات يبقى اول اعداء في الدين الذين يثيرون الشبهات هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ليه ابتغاء الفتنه عايزين يضيعوا يقين الشباب وعقيده الشباب وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يبقى احنا عايزين الرسوخ في العلم يقولون ربنا يقولون امنا به كل من عند ربنا اصلا لما الاقي ايه فيها اعجاز علمي في القرآن وبعد كده ايه تانية انا مش فاهم معناها هقول مدام دي من عند الله يبقى دي من عند الله يبقى الايات اللي انت فهمتها ويقينك زاد بيها تثبت يقينك في الايات اللي انت مش فاهمها كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب اولو الالباب دول بيقولوا ايه بقى ربنا لا تزغ قلوبنا يا رب اهل الزيغ دول يا رب احفظ قلوبنا ان قلوبنا تزيغ بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اول طائفة حرب الشبهات الطائفة الثانية بقى ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم واولئك هم وقود النار كدأب ال فرعون والذين من قبلهم اللي جرى ورا موسى عايزين يذبحوا بني اسرائيل دخلنا في حرب السيف الطائفة الثانية حرب السيف قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد هتتهزموا هتتهزموا في معركة السيف اليقين في الله قد كان لكم آية في فئتين التقطا حق وبط فئة تقاتل في سبيل الله ربنا يجعلنا منهم يا رب من رافع راية الحق اللهم امين واخرى كافرة كافرة بقى يرونهم مثليهم رأي العين يعني احنا نطلع نحارب اليهود دلوقتي احنا مثلا عشرة اليهود يشوفونا عشرين تلاتين اربعين ليه في سورة الانفال ربنا قال ويقللكم في اعينهم يعني ربنا قال للمؤمنين ان انا قللتكم في عين المشركين انما هنا في آل عمران قال انا زودت اهل الحق في عين الكافرين هو يا رب المفروض ان احنا يعني يشوفونا اكتر من حجمنا ولا يشوفونا اقل من حجمنا نصرة الله احيانا بتستوجب ده واحيانا بتستوجب ده يعني لما يكون اهل الحق ضعفاء قلة بيبقى مطلوب ان اهل الباطل يشوفوهم قليلين عارفين ليه يا جماعة عشان يستهينوا بيهم قوي فيدخلوا المعركة وهم يعني مرخيين خالص واهل الحق طبعا في قمة الحماس يدخلوا يطيروهم زي بدر انما لما يكون اهل الحق كتير فلو شافونا كمان اخطر واقوى يقوموا من قبل ما يدخلوا المعركة يجيلوا كلهم احباط قاتل يدخلوا المعركة هم محبطين نقوم نطيرهم فيها برضه فلما يكون اهل الحق قلة مصلحة اهل الحق انهم يتشافوا اضعف واضعف لما يكونوا اهل الحق قوة وكرماء ودولة و- مصلحة اهل الحق ان هم يتشافوا اضعاف ليه عشان يجيبوا احباط لاهل الباطل فيخذل عنهم يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار يبقى اول حاجة حرب الشهوات بعد كده حرب السيف العدو الثالث هي دي المصيبة بقى زين للناس حب الشهوات من النساء ضعفاء الايمان احنا بقى يا جماعة المشكلة الثالثة اللي بيواجهها الدين وربنا بيقولها في اول الصورة ضعفاء الايمان اللي زين لهم حب الشهوات من النساء اللي كل قضيته البنت وكل قضيته يلف بالعربية بتاعته او بتاعت صاحبه عشان يعكس البنات والبنين انا عايز اتجوز عشان اخلف كتير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة شاب بيقول لي بس احنا نعمل المليون الاولاني وبعد كده هتبقى سهلة ان شاء الله عايز فلوس كل احلامه من الوقت بقت فلوس والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ضعفاء الصف بقى اللي اهل الشبهات واهل السيف ما انتصروش على هذه الامة غير بسبب ضعفاء الصف احنا الثغرة اللي نفس لنا منها خدوا بالكم يا جماعة زين للناس حب الشهوات في قول تاني لله سبحانه وتعالى في سورة الفرات ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ففي ناس زينت الشهوات في قلوبها وفي ناس زين الايمان والطاعة في قلوبها عايزين احنا نبقى من الصنف التاني وعايزين زين للناس حب الشهوات من النساء فاكرين حديث الثلاثة والصخرة الراجل التاني اللي كانت له بنت عم ضحى بشهوة النساء عشان ربنا والراجل الاولاني اللي هو كان بيبر امه وابوه وولاده البنين بتوعه قاعدين ي- ي- يشدوا في رجليه عايزين ياكلوا ضحى بشهوة البنين عشان ربنا عشان بر الوالدين والراجل التالت الفلوس والانعام والخيل اللي نماها للاجير اللي مشي وما خدش اجره وبعد كده الاجير جه خد الفلوس والخيل والانعام دي كلها ضحى بالاموال والانعام عشان ربنا يبقى حديث التلاتة والصخرة بيقول لك انك تضحي بكل دول عشان ربنا سبحانه وتعالى الاية اللي بعد اية حب الدنيا ايه قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله قال له ده رب سبحانه وتعالى حط آية حب الدنيا قبلها حرب الشبهات وحرب السيف اللي هو هم الدين وبعدها آية الجنة كأن حب الدنيا علاجه انه يتحط ما بين هم الدين وهم الجنة او حب الجنة تبقى مطرقة من ناحيتين تطحن حب الدنيا في القلب يعني عايز تعالج حب الدنيا في قلبك كل ما هم الدين يزيد في قلبك وحب الجنة والشوق في الجنة يزيد في قلبك كل ما حب الدنيا يتطحن في قلبك عشان كده ربنا جاب دي ما بين دول عشان يقول لك هم دول العلاج طب يا رب اذا الثلاث انواع اللي هم خطر على الدين يا جماعة اهل الشبهات ثم اهل السيف حرب السيف بعد حرب الشبهات ثم اهل حب الدنيا امال يا رب انت تريد مننا ايه بقى انت تريد مننا ايه والله رؤوف بالعباد الذين يقولون ربنا ده ده السورة بقى اللي احنا عايزين نوصل لها بقى الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار خمس صفات اتوصفنا بيها الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار الصبر والصدق والصفتين لما الدين يتحارب اول حاجة لازم صبر ليه ما انت الوقت هيلتزم على ايدك شاب ده لسه كمان في خمسين الف شاب ما التزموش واما يلتزم على ايدك دول ده لسه في الف بلد ما التزمتش واما يلتزم على ايدك دول ده لسه العالم كله على الكفر عايزه صبر وعايزه صدق لانك لازم تضحي عشان دينك وما يقدرش يضحي عشان دينه غير الصادق طيب يا رب عشان اقدر اصبر واصدق و الصابرين والصادقين والقانتين اهل قيام الليل والمنفقين اللي بيطلعوا لله وبيشتغلوا في صنائع المعروف والمستغفرين بالاسحار اللي هو بعد قيام الليل يستغفر ربنا فلا تزيد العبادة الا انكسار على انكسار كأن ربنا بيقول لك ان زاد الصبر والصدق هو العبادة فكل ما تعبد ربنا اكتر كل ما الصبر والصدق يزيدوا اكتر شهد الله انه لا اله الا هو اخر ايه في المقدمة والملائكة واولو العلم لا اله الا هو زي اول ايه زي اول القرآن الف لام ميم الله ايه لا اله الا هو او الال عمران قائما بالقسط الحي القيوم يبقى ربنا بدأ المقدمة بما ختم به المقدمة نفس الصفتين لله سبحانه وتعالى طب ربنا بيقول لك شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم يعني ربنا بيقول ايه بيقول لنا اثبتوا ربنا بيثبتنا بيثبتنا ليه يا جماعة انتوا عارفين الصحابة دقوا ايه عشان الدين ده يقام الص... لما تيجي تتدبر في القرآن المكي ده المدني تحس ان الصحابة فعلا اتبهدلوا بهدلة هائلة عشان الدين ده يقام يعني الوقت تلاقي الصحابة في اول مكة تعذيب مهول يخرجوا من تعذيب اول مكة يدخلوا في شعب ابي طالب ثلاث سنين مش لاقيين ياكلوا يخرجوا من شعب ابي طالب يدخلوا في مرحلة اخر مكة الحرب الهائلة من جزيرة العرب كلها عليهم والحرب الاعلامية عي- عليهم يخرجوا من اخر مكة يطلب منهم الهجرة وترك الوطن وترك الاحباب وترك الاهل يروحوا يهاجروا يلاقوا العرب كلها بترميم عن قوس واحدة كل شوية المشركين جايبين جيوش وجايين لهم كل شوية المشركين جايبين جيوش وجايين لهم يخلصوا من المشركين يطلع لهم مشكلة الروم والفرس بقى ما هم بقوا قوة كبيرة لدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يبقى نايم فواحد صحابي يروح يخبط عليه في نص الليل الصحابي بيقول لك ففزع عمر وقام وقال هجمت الروم هي الروم هجمت علينا يعني يا جماعة الصحابة كانوا عايشين مهددين في اي لحظة باي هجوم ممكن اليهود يهجموا في اي لحظة ممكن النصارى يهجموا في اي لحظة ممكن المنافقين يعملوا اي حاجة في اي وقت ممكن المشركين يجيبوا جيش في اي لحظة ممكن الفرس او الروم يهجموا في اي لحظة عشان تعرفوا يعني احنا سورة البقرة 286 آية تحس ان انت روحك بتطلع من كتر المشاكل اللي موجودة في الصورة تخلص الصورة تيجي تستريح تلاقي آل عمران المفروض استريحنا بقى مشاكل جديدة وهموم جديدة وابتلاءات جديدة ومعوقات جديدة تخلص آل عمران 200 آية يا رب خلاص استريحنا بقى وخلصنا تلاقي سورة النساء مشاكل جديدة ومعوقات جديدة وابتلاءات جديدة فطول ما انت ماشي لو انت فاهم الايات هتحس فعلا الصحابة ضحوا قد ايه عشان الدين ده يقام وكان الدافعين اللي بيخلوهم يضحوا عشان الدين يقام الجنة وهم الدين اهو الاتنين دول الجنة وهم الدين الجنة اللي بسبب الجنة الصحابة تحولوا الى استشهاديين يعني يعملوا عمليات استشهادية عشان الجنة البراء بن مالك لما قال لهم ارفعوني على اسنة الرماح وارموني من فوق باب الحصن عشان استحولكم من جوه طب ما انت كده تتقطع حته هتقطع حته ده عمليه استشهاديه يا جماعه عشان ربنا وعشان الدين عشان الجنه ونفس الوقت تلاقي سيدنا سعد بن خيثمه ابوه عايز يخرج فبيقول له اخرج انا الغزوه دي وانت تقعد قال له يا ابتي لو كان غير الجنه لاثرتك لو كانت اي حاجة غير الجنة كان على راسي من فوق انما الجنة لا لا اعرف ابويا ولا اعرف اخويا بقى دي الجنة لا تقول لي بقى والدي مش عايزني اجي اصلي ولا والدي مش عايزني اجي مش عارف اعمل ايه ولا مش عايزني صاحب الملتزمين ولا والدتي مش عايزاني البس نقاب ده الجنة يا جماعة لو كان غير الجنة تقول لابوك كده لا اطعتك ولكنها الجنة عشان هم الدين ده عشان الجنة عملوا ده عشان هم الدين سيدنا عبد الله بن رواحة لما جه ياكل حتة لحمة يتقوى بها على الجهاد في غزوة مؤتة فسمع حطمة في جيش المسلمين يعني كركبة يعني في هجمة جاية على جيش المسلمين فقال وانت في الدنيا وانت في الدنيا المسلمين اتحاربوا وتركها وانطلق وجاهد حتى استشهد في سبيل الله وانت في الدنيا انت تقول كده وانت في الدنيا فلسطين تضيع وانت في الدنيا المسلمات يغتصبوا وانت في الدنيا يجيبوا المرأة الحمل يفتحوا بطنها يرموا الجنين ويحطوا قطة في بطنها ويخيطوا بطنها عليها يبقى الجنين مات وامه ماتت وانت في الدنيا يحصل كده وانت في الدنيا فكهم الدين والشوق الهائل الى الجنة هم دول اللي مثبتين الصحابة في هذا الواقع عشان كده الحاجتين دول هم اكتر حاجتين لازم ندعمهم في قلوبنا بتخلص المقدمة 18 آية يبدأ بقى التفصيل بقى شوط طويل جدا من اول آية 19 لغاية آية 120 حرب الشبهات مواجهة حرب الشبهات بقى من اول قول الله ان الدين عند الله الاسلام مواجهة اليهود والنصارى من اول ان الدين عند الله الاسلام آية 19 لغاية ان تمسسكم حسنة تسوءهم وان وانت وان تمسسكم مصيبة يفرحوا بها اللي هي آية 120 يبقى اذا الشوط ده كله شوط الرد على الشبهات وادارة المعركة الفكرية ادارة حرب الشبهات من اول 121 ل 180 60 ستين آية عن غزوة أحد اللي هي حرب السيف حرب السيف خدت ستين آية يعني اللي هيفهم آيات غزوة أحد ده يعني إن شاء الله نصلي بقى بكرة مش النهاردة اللي هيفهم آيات غزوة أحد ده يعني فعلا يا جماعة من أخطر آيات القرآن على الإطلاق ومن أشد آيات القرآن اللي بتزلزل القلب لما تقرأ والله الواحد فعلا يظن إن لو كنا انتصرنا في أحد والستين آية دي ما نزلتش كنا احنا الخسرانين الحمد لله ان احنا ما كسبناش في احد والستين ايه دول نزلوا لان كمية المعاني اللي فيهم والمفاهيم اللي فيهم والايمانيات اللي فيهم اخطر من اي حاجة اخطر من اي حاجة نخسرها في سبيل ان الايات دي تتنزل وبعد ما تخلص الستين ايه بتوع حرب السيف خلاص الخاتمة بقى يا رب لا ترجع 8 ايات تاني من اول اية 181 لاية 189 من اول قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء مجادلة اليهود مرة اخرى مجادلة اهل الكتاب مرة اخرى لغاية ما قبل الشوط الختامي اللي هو قول الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب دي بداية الخاتمة بقى الصورة المشرقة بتاعت الناس اللي بيتوجهوا لله بالدعاء وبيتوجهوا لله بالعمل عشان ربنا يقول لنا الصورة بتاعت الخاتمة دي الصورة اللي انا اريد انكم انتوا تحققوها اخر آية في آل عمران بتلم لنا آل عمران كلها يا ايها الذين امنوا نعم يا رب اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الايه دي تحسسك ان احنا كنا في اتون في فرن في معركة في معمعة ربنا بيقول لك اصبر طب يا رب الصبر هينفد صابر واستحمل وشد على نفسك واربط على قلبك باذني عشان تستحمل ورابط الرباط هنا كان هو المقصي في بيوت الله للعبادة عشان المع... زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا عشان المعونة التعبدية على مهام الجهاد والصبر والصدق الترتيبة الاجمالية دي نخرج منها بايه يعني احكي الترتيبة دي ممكن ذهنك يجي فيه ايه وانا بقول- وانا بقول الكلام ده ان اول حاجة في المقدمة ربنا جاب حرب الشبهات قبل ما يجيب حرب السيف صح ولا لا وبعد كده ايات حرب الشبهات خدت في الصورة 120 اية ايات احد خدت 60 اية يعني ايات حرب الشبهات خدت ضعف حرب السيف وبعد كده ربنا جاب المي ال 120 اية بتوع الشبهات او 100 منهم قبل ما يجيب ايات احد قبل ما يجيب ايات السيف يعني كأن ربنا بيقول لك ايه ان حرب الشبهات اخطر من حرب السيف ان حرب العقيدة حرب العقيدة دي اخطر من حرب السيف يا جماعة الحرب الفكرية اللي امريكا بتعملها من خلال العلمانية من خلال الاستشراق من خلال الفرقان اللي منزلينه من خلال قنوات البلتوك اللي قاعدة تبص شهوات ضد الشباب من خلال من خلال من خلال الكلام ده اثره اخطر مليون مرة من ان هم ينزلوا يضربونا بالقنابل لان القنابل مش هتعمل فينا حاجة واحنا مع الله وعقيدتنا ثابتة يبقى لازم نفهم يا جماعة خطورة المعركة الفكرية طب ليه يعني بنقول الكلام ده ليه عشان نفهم احنا محتاجين نفهم ديننا بقى محتاجين ان احنا نبقى فاهمين ديننا ما هو السيف ده اللي, اللي العضلات بتاعته اقوى مع- طبعا بعد نصرة الله هيكسب فيه ان شاء الله انما ال- ال- الحرب الفكرية لا بل حرب السيف حتى لو ما عندكش عضلات وتوجهت الى الله تكسب فيه انما الحرب الفكرية دي البقاء فيها للافهم اللي فاهم اكتر اللي فاهم عقيدته اكتر هو اللي يعرف ينتصر فيه لازم نفهم ديننا يا جماعه لازم نفهم مواطن العظمه بتاعت ديننا عشان ما حدش يعرف ينفذ لينا عشان نقدر نحصن الشباب عشان كده من اهم فوائد دراسه القران ان والله العظيم لو جولك بعد كده مليون واحد يسيروا يسيروا ليك شبهات ضد القران تقول لهم روح العبوا بعيد ليه انا خلاص شفت في كتاب الله اللي يؤكد ان هذا الكتاب من عند الله فطول ما مرتبطين بالقران احنا محصنين ضد اي حرب اه، اي حرب جدليه او اي حرب شبهات يبقى حرب شبهات بعد كده حرب السيف بتاعت احد بعد كده شوط تاني حرب شبهات قبل الخاتمة ليه هو ده اللي امريكا عملته معانا امريكا عملت معانا ايه واوروبا طبعا والغرب عمل معانا ايه بقالهم 100 سنة قاعدين يحاربونا حرب فكرية اللي هي يعني الاستشراق والعلمانية وي- وي- وي- وياخدوا بعثات من عندنا لهم بره يقعدوا يسمموا لهم دماغهم وبعد كده يرجعوهم عندنا هنا عشان يبقوا رؤوس فكرية ورموز فكرية عندنا تقعد تسمم دماغ الشباب يبقى قاعدين بقالهم 100 سنة حرب فكرية بعد كده يضربوا العراق بقى ويضربوا افغانستان ويحتلوا فلسطين ليه حرب السيف بقى ما خلاص العقيدة راحت ادخل اضرب طب بعد حرب السيف شايف الذكاء بتاعهم بعد حرب السيف ما تخلصش المعركة لا ده لازم حرب فكرية تانية بقى وهم بيفرفروا خالص تقضي عليهم خالص اللي هي امريكا بتعملها الوقت في صورة ايه كتاب الفرقان اللي هي بتنزله وفي صورة حرب الشبهات اللي عاملاها على الاسلام يعني ربنا في ال عمران بيقول لنا بالظبط الناس دي بتحاربنا ازاي وبيقول لنا بالظبط الناس دي بتفكر ازاي وهيقول لنا بالظبط احنا نتعامل معاهم ازاي ما هي دي رسائل ربنا لنا عشان نعرف نواجه هذا الواقع مش عايزين نطول في الكلام ده عايزين ندخل بقى يا جماعة في الشوط اللي احنا هنسمع يعني معظم صلاة التراويح الليلة هيبقى فيه ان شاء الله اللي هو شوط الجدال اللي هو ادارة معركة الشبهات اللي هو ادارة معركة الجدل من اول قول الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام خدوا بالكم من الحته دي لان انا شخصيا بسبب عدم فهمي للنقطه دي راح مني قبل كده حوالي سنه كده يعني سنه من عمري بسبب ان انا ما فهمتش فقه القران في التعامل مع هذه المعركه ازاي هنقول له ان الدين عند الله الاسلام لغاية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله شوط صغير كده في الاول عبارة عن الجدال مع اليهود ده اليهود والجدال معاهم خد جزء كامل في سورة البقرة ما هو القرآن بقى بينجح في اهدافه كان اليهود في سورة البقرة قاعدين يجعجعوا قاعدين ي... سورة البقرة قضت عليهم بقى صوتهم خافت فبقوا مش محتاجين غير صفحتين بس جدال دلالة على ان القرآن بينجح في اهدافه بس بتظهر مشاكل جديدة بقى اللي هي ظهرت في آل عمران مشكلة النصارى في شوط يهود ربنا ركز على حاجتين يا جماعة ركز على جريمتين لليهود الجريمة الاولى ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم ما عندهمش ولاء لاهل الحق ممكن يقتلوا النبي ممكن يقتلوا الداعية اللي طلع يقول لهم اتقوا الله مفيش ولاء لاهل الحق بل الولاء بتاعهم لاهل الباطل او اللي معاه مال يبقى اول صفة ان ما عندهمش ولاء وبراء بل كفر بالله سبحانه وتعالى الصفة الثانية الثانية ألم ترى انت ما شفتش الحاجة العجيبة دي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ليه إن شاء الله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون انتوا عارفين يا جماعه يعني ايه وغرام في دينين ما كانوا يفترون عارفين النكته اللي كنا بنسمعها زمان عن جحا لما جحا يعني يعني دخل مكان كده ففي ناس كتير زحمه فعايز يفرق الناس عشان المكان يفضله فقال لهم الحقوا قالوا له ايه قال له الشارع اللي ورانا ده في واحد بيوزع فلوس ورا فده سالوه والله اه فكل الناس طلعت ايه تجري على الفلوس فجحا ما لقى نفسه لوحده قام قايل ايه قال لا بقى كل الناس احسن يكون الناس دي كلها صح مش معقول انا اللي احسن يكون فعلا في واحد بيوزع فلوس في الشارع اللي ورانا وقام رايح هو كمان ايه يجري احسن يكون واحد بيوزع يعني هو اللي افتراها وبعد كده هو اللي ايه هو اللي شربها هي دي وغراهم في دينين ما كانوا يفترون قاعدين يفتروا على ربنا ويقولوا لن تمسنا النار الا ايام قاعدين يحرفوا في دينهم وفي الاخر الحاجات اللي حرفوها هي دي بقى اللي يقعدوا يقولوا ايه احنا مطمنين بيها لان ربنا وعدنا وقال لنا ان انتم من اهل الجنه و... يا ابني ده انتوا اللي الفتوا الكلام ده اصلا في دينكم يبقى اذا وغراهم في دينهم ما كانوا يفترون ديت سخريه واستهزاء من الله سبحانه وتعالى بهم ألم ترى إلى الذين قيل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ده عدم الاتباع ما بيسمعوش كلام الله يبقى إذا عدم الولاء والبراء وعدم الاتباع عشان كده ربنا في نهاية هذا الشوط كده لليهود أمرنا بالأمرين دول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين اوعوا اوعى في وجه في مع مثلا أمريكا ضد دولة إسلامية اوعى زي الجنود اللي كانوا بيحاربوا في الجيش الأمريكي امريكاني جنود مسلمين فلما راحوا يحاربوا في افغانستان راحوا يحاربوا معاهم فبعتين فتاوى بيقولوا يجوز ان احنا نحارب مع امريكا ضد المسلمين من باب ان احنا بندافع عن وطننا طبعا حكم الله في هؤلاء انهم كفروا بالله كفر بكتاب الله كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا حديث في صحيح البخاري فاذا يا جماعه اذا الولاء والبراء ده دينك اوعى توالي اعداء الله يجب ان تتبرأ من اعداء اعداء الله قولا وفعلا بل تتبرأ من اهل المعصية يعني لو اصحابي بيعصوا ربنا ما ينفعش امشي معاهم تمشي معاهم عشان تدعوهم انما فين غضبك لله ده انا بحبهم طب يا اخي حب الله في قلبك مش اكتر طب ده هم لهم فضل عليا وبيخدموني يا اخي هو منة الله عليك مش اعلى واظهر ازاي يا اخي يبقى اذا يجب ان يكون ولائك لله وبراءك من كل من خالف الله سبحانه وتعالى الامر الثاني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الاتباع كان ربنا بيقول اليهود ما عندهمش ولاء وبراء وما عندهمش اتباع انتوا يبقى عندكم ولاء وبراء ويبقى عندكم ايه اتباع قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ده جدال اليهود يا جماعه جدال النصارى بقى ده الموضوع اللي احنا عايزين نفهمه يعني كان جالي فترة قبل كده بدأت ادرس مقارنة الاديان عشان يعني ايه نبدأ بقى نرد على النصارى ونبدأ قعدت فيها فترة طويلة وكان ايام الواحد لسه ما بدأش يهتم بالقرآن لما بعدها بدأت اتجه للتفسير بدأت افاجئ ان يعني سبحان رب كل الحاجات اللي الواحد كان بيضيع فيها طويل جدا موجودة في القرآن الكريم واحنا مش واخدين بالنا يعني من الحاجات اللي الواحد كان طاير بيها ان الديانة النصرانية العقيدة بتاعتها كلها اكتشفوا بعد قيام علم مقارنة الاديان ان العقيدة بتاعت البوذيين والسيخ والهندوس اللي هي قبل النصارى بألف سنة واكتر العقيدة بتاعت الاتنين نسخة من بعض يعني مسروق جمل كده من كتب الهندوس محطوطة في الانجيل قال لا فكان ده من الاسباب الاساسية اللي خلت اوروبا تكفر بالله جميعا في اول القرن ده لما نشأ علم مقارنة الاديان واكتشفوا ان معظم العقائد اللي موجودة في الكتاب المقدس مسروقة من الاديان السابقة فبدأت الناس تخرج من النصرانية فكانت طبعا معلومة خطيرة جدا بالنسبة للواحد فوجئت وانا بقرأ سورة التوبة بقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم ايه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل طب ما هي موجودة في القرآن اهي وموجودة في اخر سورة النساء ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يا رب يعني المعلوم ال- الكلام موجود عندنا في القرآن طب احنا بنشتت نفسنا ليه لو فهمنا القرآن هنفهم نرد عليهم ازاي تاني حاجة يا جماعة انك تلاقي غالب اساتذة مقارنة الاديان في الجامعات المصرية وجامعات الازهر كل قضيته لما يقعد مع واحد غير مسلم انه يقعد يشتم له في الكتاب المقدس ويطلع له الاخطاء بتاعته ويقعد يشتم له في التناقضات والاخطاء العلمية غلط يا جماعة غلط آل عمران بتقول لنا الاسلوب ده غلط والاسلوب ده ما بيدخلش حد في الاسلام امال ايه شوف بقى جدال النصارى اربع اشواط الشوط الاول ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ايه مين ال عمران دول ده ال عمران ده اللي هو آه، عمران ده اللي امرأته امرأة عمران مين يعني امرأة عمران ده امرأة عمران دي اللي لما حملت نظرت لله اللي في بطنها محرم مين اللي في بطنها ده ده اللي في بطنها ده طلع انثى من الذكر طلعت مين واني سميتها مريم بدانا نفهم احنا فين بقى ده احنا دلوقتي بدأ ده احنا بنجيب القصه من الاول خالص من الاول خالص من الجذور بعد كده جت مريم والصوره بتكلمنا عن التنشئه الايمانيه الربانيه اللي نشأت فيها مريم لدرجه ان كان بيتنزل عليها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء بعد كده مريم بتكبر بقى يا جماعه وصوره جانبيه لسيدنا زكريا لما بيشوف الكرامات اللي ربنا اداها لمريم وهو بيقول يا رب ولد يا رب اديني ذريه طيبه وربنا بيديله سيدنا يحيى بعد كده نستأنف تاني بقى قصه مريم اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك ربنا تقبل عبادتها بقى تقبل جهدها في العباده واصطفاها على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين لما تطلع في الولايه لازم تزود عبادتك عشان تقترب من الله اكثر فالعباده لا تتوقف ابدا يعني الصوره المشرقه بقى سيد- السيده مريم كبرت كفلت بدات تطلع في العباده اصطفيت من قبل الله الصوره المشرقه دي بعد كده يجيء الملك ليبشر السيده مريم بسيدنا عيسى والفزع بتاع سيدنا مريم ازاي ده لم يمسسني بشر بعد كده ربنا بيرزقها سيدنا عيسى بيطلع سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام والمعجزات اللي ربنا بينصره بيها ان هو بقى يحيي الموتى باذن الله ويبرئ الاكمه والابرص باذن الله وينبئ الناس بما يدخرون في بيوتهم باذن الله ويعمل تمثال طين كده على شكل طير وينفخ فيه فيكون طير باذن الله ربنا بقى بيجيب لك المعجزات بتاع سيدنا عيسى بعد معجزات سيدنا عيسى بني اسرائيل بقى وجحودهم ازاي واجهوه وازاي الحواريين يعني منهم اللي نصر ومنهم اللي تخاذل عنه وبعد كده ربنا رفعه سبحانه وتعالى وانقذوا من الصلب على يد اليهود والرومان ثم يختم هذا الشوط بقول الله ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ايه ايه ايه اللي حصل ده بقى انا عايز واحد كده يقول ايه اللي حصل ده انا متوقع ان انا لو هجادل النصارى يعني انا قبل يعني قبل ما الواحد يفهم الايات دي انا لو هجادل النصارى مش هعمل الكلام ده انا لو هجادل النصارى اقول لهم تعالوا ايه انتوا عندكم 150 خطأ علمي في الكتاب المقدس واحد كذا اتنين كذا تاني حاجة انتوا عندكم 150 تناقض في الكلام ايه تالت حاجة انتوا عندكم بشارات في التوراة والانجيل بسيدنا محمد رابع حاجة انتوا عندكم ربنا ما عملش كده يا جماعة اول حاجة حكى القصة من جذورها خالص طب ليه هنقول احنا مع بعض اهو تاني محور في جدال النصارى وهدم عقيدتهم فان حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم الاطفال الصغيرين دول ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم كلنا في ناحيه اهو وانتوا في ناحيه ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين يعني ايه يعني كل واحد يقف قدام التاني يقول يا رب لو انا اللي على الباطل يلعني واعمل فيا وسوي فيا واخسف بيا الارض والتاني يقول نفس الكلام ايه ده ايه ايه المباهله دي اسمها المباهله يا جماعه المباهله دي ده عايزه واحد يقينه زي الجبل تخيل ان انا لو قلت لك دلوقتي قوم وقف في المسجد وقول يا رب انا لو مش على الحق لعني واخسف بيا الارض حاجه فظيعه يعني حاجه عايزه واحد موقن يقين راسخ ان هو على الحق المباهله دي سلاح خطير يعني احد علماء المسلمين لما احدى الفئات ضاله اسمها القديانيه يعني قعدوا يفتروا على الاسلام في هذا العصر دعا رسميا في الجرائد زعيم الطائفة القديانية الى المباهلة اللي هو انا وانت اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله ده دعا الى المباهلة وكان ها طبعا هو مباهلة ايه هو عارف ان هو نصاب اصلا فطبعا ما استجابش كان هذا الامر سبب في ان دخل في الاسلام وتاب الى الله تاني شخصية تاني اهم شخصية في القديانية على مستوى العالم لان هو راجل صدم قال ازاي ما, ما اكتشف بقى ان هو نصاب يعني فيا جماعة لازم المباهلة ديت بتخليهم يحسوا احنا موقنين بالحق بتاعنا قد ايه اه تعالى بهلنا تعالى يا بابا مش عارف ايه تعالى بهلنا اه انا مش خايف من حاجه انا موقن ان انا الحق انا موق شوف ربنا بيقول بعدها ايه ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين شوف ان شوف كم مؤكد كيف الاية ان هذا لا هو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم ان هذا لا اللام بتاعت التوكيد او القسم هو ده للتوكيد ال القصص الحق التوكيد بالالف واللام يبقى اربعة وما من اله الا الحصر والقصر يبقى توكيد اهو خامس وما من اله الا الله وان الله لا هو العزيز الحكيم عشر مؤكدات بلاغية في اية واحدة ليه هو ده اهل الحق يا جماعة اهل الحق واثق في اللي هو عليه اهل الحق ده لو جابوا له مين لا يمكن يعني لو واحد جه قال لك انا هقول لك شبهات ضد وجود الله وجود الله مين يا ابني انت مجنون ده انت لو جبت لي خ... الستة مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية كفروا بالله انا يقيني بالله لا يتزعزع ولو تهتكت الحجب ما زدت يقينا حينما ارى ربي اه والله يا جماعة ده قضايا بديهية زي الشمس في وسط السماء كده وانا او اياكم لا على هدى او في ضلال مبين في ضلال عدت انما لا على هدى مع الهدى جت لام التوكيد والقسم انا موقن ان انا على الحق فاصل الاعتقاد في الحق اليقين واصل الاعتقاد في الباطل الشك يعني خد بالك لو جيت تقف مع واحد غير مسلم في اي يوم في حياتك ايقن ان هو مهسوس من جوه وانه شاكك من جوه وانك انت يقينك بدينك خمسين الف مرة قد يقينه بدينه خدوا بالكم من هذا الكلام يا جماعة ده كلام عن تجارب كثيرة جدا يعني من القرآن ومن الواقع يبقى اذا بعد كده المباهلة ده الشوط الثاني الشوط الثالث حوار الاديان قل يا اهل الكتاب تعالوا اطلعوا بقى تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم مج... حوار اديان اهو القرآن بيقول بحوار الاديان يعني بس بحوار الاديان مش بالمنظر اللي بيتعمل الوقت ده منظر تاني تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا نتفق هنتفق على ايه رقم واحد الا نعبد الا الله هي دي فيها اختلاف تاني حاجة ولا نشرك به شيئا تالت حاجة ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله مش واحد يقعد لي على كرسي الاعتراف ويجي قدامه واحد تاني رجل دين ويقول له انا اذنبت في كذا وكذا وكذا اغفر لي اغفر لي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ما نعطيش مال الله لبشر زي ما هم بيعملوا مع رجال الاديان بتوعهم يعطوا ما لا يجوز الا لله للبشر ويفتروا على الله بيؤلهوا رجال الدين بتوعهم ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله حوار الاديان الاتفاق على مبادئ الوحدانية الاساسية الشوط الرابع بقى والاخير من اول قول الله سبحانه وتعالى ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون الشوط الرابع بقى يا جماعة اللي هو فتحهم بقى اللي هو مقارنة الاديان بقى ده بعد ثلاث اشواط مقارنة الاديان الشوط الرابع اللي هو ربنا بيفتحهم بقى بيفتح خبيئتهم ناحيتنا وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون يعني ايه يعني يجي واحد كده منهم يجي الصبح انا عرفت ان الاسلام هو الحق وانا قررت ان انا اسلم والله ونفرح بيه بقى ونطير بيه ويقوم جاي بالليل يقول انا ارتدت تاني والعياذ بالله البعيد ارتد تاني ليه اكتشفت ان الدين بتاعهم وحش يقوم يهز المسلمين يعني شوفوا بيخططوا ضدنا قد ايه ربنا بيفضح تخطيطهم ثم ربنا هنا بقى حمله صارخه عليهم وعلى رجال الدين بتوعهم ومن اهل الكتاب من ان تامنوا بقنطار يؤديه اليك الانصاف بتاع الاسلام ومنهم من ان تامنوا بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه حب الدنيا اللي عندهم والسرقه والاستغلال والجور على حقوق الناس وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب يقعد كده ي- ي- يعمل بصوته كده زي ما احنا بنعمل بصوتنا مثلا احنا بنقرا قران قال يعني تسمع الكلام ده تقول ده كلام من عند الله وما هو من الكتاب وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله هنا ربنا بقى بيذكرنا بالتناقضات اللي في التوراة والانجيل والاخطاء العلمية اللي من اول صفحة هنا وهنا بتلاقيها كأن ربنا بقى هنا بقى مقارنة الادن هد بالدين بتاعهم وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ثم بنأتي الى قول الله سبحانه وتعالى آه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله لتؤمنن به ولتنصرنه البشارات بسيدنا محمد في التوراة والانجيل في التوراة الجملة كده في التوراة النبي الذي اقبل من فاران اللي هي مكة ومعه عشرة الاف قديس تصوير فتح مكة موجود في التوراة بل اسم رسول الله بالاسم موجود في الانجيل بالحرف موجود كلمة بركليتس للي بيقرأ في كتب مقارنة اديان بالحرف معناها كلمة احمد بل اسم احمد موجود في التوراة بالحرف ولم يحرف حتى الان اسم موجود في التوراة بالحرف اللي بيقرأ في الكتب بتاعة المقاتلة ديان بيلاقي الكلام ده بالظبط بشارات وراء بشارات بشارات وراء بشارات فربنا بيقول لنا بقى هنا بقى ايه كلموهم عن بشارات التوراة والانجيل كلموه مقارنة الاديان يا جماعة حتى ينتهي هذا الشوط بقول الله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ايه بقى الحكمة بتاعت الاربع اشواط دول اول حاجة ذكر القصة من الاصل اللي هو قبل ما ابطل الباطل اظهر الحق يا جماعة قبل ما اكلم الناس دي عن ال ال الاخطاء اللي في دينهم اكلمهم عن العظمة اللي في دين الاول لما نروح للناس دي ونقول لها القصة الجميلة المشرقة دي وبعد كده نقول لها بقى انتوا تصدقوا القصة دي ولا تصدقوا ان مش عارف سيد انا بغلط وربنا غضب على البشر عشان خطيئة واحد وما مالهمش دعوة بيه اصلا يعني. يعني واحد اخطأ انت مالك يا حتى لو ابويا اخطا انا مالي لا تزر وازره وزر اخرى فربنا بسبب غضبه على البشر جه بعد كده قام منزل ابنه عشان ابنه يتصلب بقى ويتبهدل عشان يغفر خطيه البشر يعني ذنب انت ما اذنبتوش وقام جاي واحد برضه انت مالكش دعوه هو اللي استغفر يعني انا مالي اصلا ده قصه انا ماليش دعوه بيها خالص وبعد كده بقى مات ثلاث ايام والكون كان من غير اله ثلاث ايام وبعد كده ربنا بعد الثلاث ايام صحى بقى وما اعرفش ايه التلبيخ ده ايه ده بقى بالله عليك لما تتعرض القصه دي القصه دي ولا دي يبقى يا جماعة اول خطوة لهدم الباطل اظهار الحق قبل ما نتكلم عن دينهم نتكلم عن ديننا يا جماعة يا جماعة وهنتكلم عن ديننا ازاي الا لو فاهمينه يبقى لو وقفت مرة مع اي حد من غير المسلمين اعرض له القرآن الاول كلمه عن القرآن الاول كلمه عن القرآن بيتكلم عن ربنا ازاي وبيتكلم عن القرآن عن الرسل ازاي وازاي القرآن مليان اخلاقيات ومليان مبادئ ومليان اعجاز و و يبقى نتكلم عن الحق ثم المباهلة بعد ما عرضت الحق عرضت مدى ثقتي في الحق في احداث 11 سبتمبر قالوا ان الوف مؤلفة في امريكا دخلوا في الاسلام عارفين ليه انتوا عارفين ليه مش عشان هو العمل اصلا يعني ما ما حدش يدخل في دين بسبب ان عمل حاجه زي دي انتوا عارفين ليه الناس مش قادره تصدق ان في واحد عنده يقين بعقيدته لدرجه انه يفجر نفسه عشان دينه عشان كده العمليات بتاعت فلسطين بتزلزل الناس دي ايه الدين اللي يخلي واحد يلخم نفسه وينسد ويقطع نفسه مليون حته عشان دينه الحاجات دي يا جماعه بتزلزل قلوبهم لان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد اللي بيزرع يقين لا حدود له في قلب متبعه لانه دين ربنا كله نور على نور فبتلاقي نفسك عندك يقين مية في المية فالمباهلة دي وما على امثالها لازم نوصل للناس دي احنا موقنين بديننا قد ايه انما لما يشوفوا الجامعة الوقت موقنين بايه دين ايه ده ده الناس دي يعني ده ده واضح انهم اصلا شاكين في دينهم مش مصدقين دينهم الحاجه الثالثه حوار الاديان نقف مع بعض كده عشان نوري الناس التسامح بتاعنا ونوري الناس المبادئ الجميله بتاعتنا ونتناظر كده قدام الناس كلها ونوصل لهم مبادئ الاسلام ثم اخر حاجه يهدم بيها هذه الاديان مقارنه الاديان بقى تعالوا بقى ما اقول لكم الاخطاء العلميه اللي عندكم اللي هي هدم الباطل بقى بعد احقاق الحق يبطل الباطل تعالوا ما اقول لكم الاخطاء العلميه اللي عندكم ده والاعجاز العلمي اللي عندي تعالوا ما اقول لكم البشارات اللي عندكم ب آه، بسيدنا محمد في التوراة والانجيل بل في الكتب اللي قبلها كمان العقاد له كتاب اسمه مطلع النور جايب فيه بشارات بسيدنا محمد في كتب الهندوس في كتب بتوع الهند والصين ده سبحان ربي كانها كانت كتب فعلا فيها اثار من التعليم السماوي تعالوا بقى اما اجيب لكم الاقوال اللي في كتابكم اللي بتؤكد ان سيدنا عيسى بشر وليس غير بشر سيدنا عيسى في نفسه في 500 جمله في الكتاب المقدس بيقول انا بشر 500 جمله في كتاب يعني من الكتب آه، الفه احد المسلمين احد علماء مقاتل الاديان تعالوا بقى ما اقول لكم بقى افضح خبائقكم ضدنا وتعالوا ما افضح بقى اخلاقياتكم وتعالوا ما تعالوا بقى اما ايه ن- نهدم هذا الدين بنقاط الهدم اللي موجوده فيه وفي كتابه الذين افتروه على الله سبحانه وتعالى يبقى اذا الكلام اللي انا عايز اخرج بيه من ده كله ايه ان اول خطوه لنصره الاسلام هو ظهور صوره الاسلام ودي اخر حاجة هنختم عليها باذن الله في هذا الدرس يا جماعة ان اخر حاجة ل- اول حاجة لنصرة الدين ان صورة الدين تظهر يا جماعة يا جماعة ال عمران كلها حرب عشان حاجة واحدة بس عشان صورة الدين الرائعة اللي في البقرة دي ما تظهرش قدام الناس اعرفوا الناس دي خايفة من ايه عندنا الناس دي خايفة من نموذج الملتزم المتكامل اللي اللي وجهه منير اللي مجتهد في الدين اللي اخلاقياته عالية اللي فاهم دينه صح وفاهم يتكلم عن دينه صح وفاهم قتل الاعجاز في دينه صح ده اللي مخوف الناس يا جماعه الناس دي مرعوبه عشان كده الاعلام الغربي كله اول ما يحصل اي حاجه فيها دم ولا حاجه عند المسلمين يقوموا جايبينها اول ما على طول قاعدين يفتروا علينا على طول قاعدين يثيروا شبهات علينا في الاعلام بتاعهم ليه عشان يشوهوا صوره الدين الجميله بره فاحنا عايزين نصر صوره ديننا عايزين عظمه الاسلام الناس تعرفها ولو عرفتها كلهم هيدخلوا في الاسلام كلهم لما زمان عظمه الاسلام ظهرت على جيل الصحابه لما تفرقوا في نص الارض في الفتوحات نص الارض دخل في الاسلام ليه لانهم شافوا صورة الدين احنا مش ممثلين لصورة الدين احنا اللي يشوفنا ما يشوفش صورة الدين اللي يشوفنا يشوف صورة مشوهة صورة متميعة صورة بالع... صورة معكوسة او مغلوطة زي اللي بره انما صورة الدين اللي لما الناس شافتها زمان العالم كله والحضارات كلها والافكار كلها والاديان كلها ركعت تحت قدمي الاسلام وخضعت تحت قدمي الاسلام وكله دخل في الاسلام يبقى عايزين نعرف سر قوة ديننا ان صورة الدين الحقيقية تظهر ان مبادئ الدين بتاعتنا تظهر ليس فقط في الكلام ولكن في نماذج عملية اللي هي احنا يا كل واحد يطلع عليها يرى صورة الدين واضحة فهذه مسؤوليتنا تجاه الاسلام وهنكمل بكرة ان شاء الله باذن الله سورة ال عمران وهنتكلم بقى من خلالها عن ايات غزوة احد اللي هي زي ما قلت لكم كده يعني يعني ما تمنينا وما وددنا ان ننتصر في احد ثم لا تنزل هذه الايات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك